والروح القدس الإله الواحد أمين لقى سبعة ما زلنا في إنجيل لقى إصحاح سبعة وبدأنا مع بعض قصة المرأة الخاطية انتوا عارفين ان القصة دي الكنيسة بتحبها وحطت لها مكانة خاصة في قانون شعبها اليومي في الصلاة اللي بيصلي منكم صلاة نص الليل دي ده انجيل الخدمة التانية من صلاة نص الليل نص الليل بتتصلى على ثلاث مرات مرة تسعة مساء مرة 12 بالليل مرة ثلاثة الصبح مفروض يعني ثلاث خدمات الخدمة بتاعت 12 بالليل اللي هي منتصف الليل ده الإنجيل اللي اختارته الكنيسة بحيث اللي بيصلي يصلي الإنجيل ده كل يوم طبعا اختيار الكنيسة لبعض الفصول بحيث تبقى يوميا الواحد بيصليها معناه الفصل ده غني جدا وفي حاجة مهمة قوي الكنيسة عاوزة تفكرنا بيها كل يوم أهم معنى هنا هو التوبة ورحمة ربنا والسلام النابع من التوبة زي ما هنشوف كنا ابتدينا الحكاية وقلنا أن المرأة الخاطية دخلت في بيت سمعان الفريسي بالرغم أن البيت زحمة وأن البيت ده بالذات لازم هتتعرض فيه للإهانة أكتر من أي بيت بسبب التزمت والحرفية والتعالي اللي يميز الفريسيين ومنهم سمعان الفريس يمكن نسيت أقول لكم يقول وقفت عند قدميه من ورائه المرأة الخاطية ما قدرتش تيجي في وش المسيح من وشه لأن الخجل مغطيها من رأسها لرجليها فاتسحبت وجت من وراه وهو كشخص متكئ جت من وراه و عند رجليه وركعت وبدأت حلقة البكاء اللي ابتدتها كلمة من ورائي دي يعني تعبر عن مشاعر رقيقة بالرغم انها انسانة شريرة في اصلها او في, في انطباع الناس كلها في بعض الحركات الصغيرة ربنا يسوع له المجد يرصدها يمكن الناس ما ترصدهاش يعني العشار اللي دخل يقول عنه الكتاب انه ما قدرش يرفع عينيه لفوق يمكن ولا واحد من اللي كانوا في الهيكل لاحظوا الملاحظة دي انما ربنا يسوع حس بيها على طول انه من كسوفه من خجله مش قادر يرفع عينيه في عينين ربنا ومن بساطة ايمانه حاسس ان ربنا باصص عليه فهو مش قادر يرد عليه يبص عليه وهنا يظهر لوقا الفنان اللي بيلقط كل حاجه عشان كده دي ذكرها معلمنا لوقا جاءت من ورائي عند رجليه باكية يمكن واحد تاني ما كانش ذكر الملحوظة دي لكن هي ملحوظة مهمة تعبر عن خجل شديد هي مش قادرة تبص في وش ربنا وعشان كده وشها في الأرض تلاحظوا إنه وشها طول الوقت على رجليه يعني وشها في الأرض وعينيها بدأ ينزل منها الدموع والدموع جاي على رجليه والمنظر قدام الناس طبعا منظر مثير للتعليقات وعشان كده قلنا كان يمكن توفر الانفعال ده كله لوقت يكون ربنا يسوع لوحده او معاه تلاميذه ما كانتش هت... هتتعب التعب اللي شافته في بيت واحد زي سمعان الفريسي كل المعزومين بهوات فريسيين يتميزوا بالكبرياء والتعالي فهيفضلوا يلسنوا عليها انما هي ما فكرتش هي انتهزت الفرصة انها عرفت هو فين واندفعت في تائب يبقى جاي ربنا باندفاع يفرح ربنا جاي قرفان من عيشته جاي عاوز يحرق الماضي كله جاي عاوز يطلع كل اللي جواه دموع قبل كلامه ده ربنا يحس بيه جدا وده ما يوقفهوش حد ما يوقفهوش حد لا مكان ولا ظروف ولا مين قاعد ولا مين هيتكلم ولا مين هيتريق كل ده مش مهم يمكن جه في بالها انا استاهل كل الكلام اللي يقولوا عليه اللي يقولوه عليا ما انا ياما شبعت كلام ومعاكسات وانا فرحانه بجسدي وانا مشغوله بالخطيه ايه المانع ان انا اخد كلام في عظمي واتهان بس اوصل لربنا عشان كده واحد من القديسين قالوا اللي عاوز يعرف الصدق التائب يشوف كم يحتمل الإهانات لأن التائب الحقيقي يحتمل أي إهانات يقول ده أنا أستاهل كل اللي جرالي ده كويس قوي إن ربنا يقبلني على كده مهما عملوا فيا الناس وعملت فيا الأيام جاءت من ورائه عند قدميه باكية وبدأت تبل قدميه بالدموع ما أظنش إن هي كانت مجهزة الدموع إنما أول ما وصلت عند رجلين ربنا يسوع طلعت منها الدموع الدموع دي حاجة غالية عند ربنا لأن الدموع تعبر عن انفعالات وقد تكون أقوى من الكلام في ناس كانت تتكلم كتير وتقدم صلوات طويلة ونفاجأ أن ربنا ما بيستجبش بسرعة إنما مثل هذه المرأة إلى آخر المقال بتاعها إلى آخر القصة ما نطقتش بولا كلمة لآخر القصة المرأة الخاطية ما قالتش ولا كلمة ما سمعناش صوتها لكن هي اللي سمعت أحلى صوت بيقول لها اذهبي بسلام إيمانك خلصك كأن ربنا بيسمع لغة الدموع وبيقرا الدموع والدموع أشكال والوان في دموع زي دموع المرأة دي دموع توبة ودموع التوبة نفسها أشكال والوان ممكن تبقى دموع ندم شديد دموع سخنة وممكن تكون دموع خجل شديد من ربنا وممكن تكون دموع طلب شديد لرحمة ربنا تضرع كل ده في الدموع كل ده كلام تقوله العين عشان كده في سفر النشيد سليمان الحكيم قال حولي عنك عيناك لأنهما قد غلبتاني ده ربنا اللي بيقول كده بيقول للنفس اللي الدموع مالية عينيها خلاص أنا أنا اتغلبت اتغلبت من دموعك يعني فدموع الخجل جميلة دموع الندم جميلة دموع التضرع وطلب الرحمة والغفران جميلة ساعات تبقى الدموع تحمل معنى الوعد أو العهد يعني هي بتوعد في سرها مش هعمل كده تاني يا رب بس اقبلني وتبقى الكلام ده بيتقال بدموع واحد بيوعد ربنا من خلال دموعه مهما حصل مش هرجع للحالة دي تاني قد تكون الدموع دموع شكر لأنها يمكن ما كانتش متصورة أن المسيح له المجد هيقبل دمعة من عينيها تنزل على رجله فكونه ما انتهرهاش وما رفضهاش و... وما طردوهاش بإذن من المسيح بقت الدموع تحمل معنى الشكر أنا عارفة أن أنا ما استاهلش ألمسك ولو بدمعة من دموعي انما انت قابل ان انا امسح رجليك بدموعي لكن من مشاعر الست دي مشاعر يعني رقيقة جدا لأنها استكترت أن رجليها رجلين ربنا يسوع تيجي عليها دموع هي حاسة أنها إنسانة نجسة وده التعريف عند اليهود كده إنسان اللي عايش في خطية اسمه إنسان نجس كلمة قاسية ولأنها امرأة سيئة السمعة هي حاسه ان كل الناس بصلها البصه دي فكان بالاولى المسيح اللي بيعرف الاسرار اكيد هو عارف انها نجسه وحسب الشريعه اليهوديه هذه المراه النجسه تستحق الرجم والاعدام لو امسكت في ذات الفعل وعلى الاقل تستحق العزل والبعد عنها تماما لان سيرتها وحشه محدش يلمسها ولا هي تلمس حد ابدا فكون دموع المرأة لمست رجلين المسيح كأنها حست ولو للحظة أنها هتنجس رجلين المسيح ويمكن ده اللي زود دموعها أكتر إنها في نظرها المعلم الطاهر محب العشارين والخطاة اللي محدش ماسك عليه غلطة المثالي في كل شيء هي لسه مش مدركة يمكن لاهوت كونها هي اللي تلمس رجليه بدمعة من دموعها يبقى كأنها بتوسخ رجليه فأسرعت بحركة تلقائية وابتدت بشعر راسها تمسح الدموع طبعا فيها محبة شديدة قوي وتذلل يعني في حب جامد قوي لما ست تعمل كده حب جامد بدون ما فيش مدرس هنا مين علمها التوبة دي محدش علمها إنما مشاعر حب جياشة وخجل فائق خلى شعر رأسها اللي كل مرأة تفتخر بشعر رأسها وتقعد تروح للكوافير يا ريت كل ست لما تروح للكوافير تفتكر المرأة الخاطئة ازاي تحط شعر رأسها تحت رجلين المسيح كل مجدها بتحطه تحت رجلين المسيح بخجل مش حتى بافتخار ده هي بتمسح الدموع من على رجليه وكأنها بتقول له أنا آسف إن دموعي جت على رجلك أنا ما استاهلش حتى وبعدين عشان تنقل مشاعرها بقى التعبير اللي عندها تقبل قدميه هي طبعا يعني كنفس يعني مشتاقة تقبله أو تحضنه كنفس يعني مش مشاعر وحشة لكن هي كل اللي طايلاه انها بتبوس رجله حتى التعبير ده احنا لما الواحد يقول لواحد ابوس رجلك يعني يقولها كانه بي يعني بيلح عليه ابوس رجلك اقبلني فهي كل اللي جه عندها انها تقبل قدميه آه وبعد كده طبعا هي تقبل قدميه تحس ان البق ده نجس واللي عملته ده غلط فدموعها تنزل تاني فتبتدي تمسح تاني وبعدين تقبل تاني واحتاست الست خالص يعني يعني مشاعرها غلباها ما بقاش في كنترول لا على الدموع ولا على القبلات ولا على حركات شعرها دي هي انطلقت في مشاعر والمسيح له المجد احترم كل مشاعرها وما تكلمش خالص ليه لانه هو حاسس بقلبها وسامع كل اللي هي عاوزة تقوله هو سامعه هو حاسس بيه محدش في الموجودين للأسف أدرك ما يدور في داخل قلب هذه المرأة إلا ربنا يسوع الطيب تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب طبعا الطيب ده حاجة غالية كونها جاب الطيب وبقت تمسح بيه رجليه برضو عاوزة تقول له أنا آسفة تاني على القبلات وعلى الدموع وعلى الشعر اديني هنضف مطرحي يعني هي عاوزه تقول كده وفي نفس الوقت كانت الطيب انتوا عارفين في مرأة أخرى سكبت الطيب على رأس المسيح كان ده المعتاد أن يسكب الطيب على رأس الضيف الكريم الطيب والزيت عشان كده ربنا يسوع هي... هيوبخ الفريس يقول له بزيت لم تدهن رأسي كان دي عادة الضيوف لما يدخل ضيف نتيجة التراب بتاع السكة وكده يجي صاحب البيت يجيب شوية أطياب على زيت ويجيبها على راسه كده كنوع من الضيافة والترحيب والريفرشمنت كده يعني إنما هي ما تقدرش تيجي جنب راس ربنا يسوع أبدا ما تقدرش هي كل اللي طايلاه رجليه ومكسوفة كمان من كده فسكبت الطيب على على قدميه طبعا الطيب غالي ففي نظر الناس سكب الطيب على القدمين ده نوع من تبذير الفلوس انما هي ما بتفكرش في الفلوس خالص ودي تفكرنا بقصة المرأة اللي دخلت وسكبت الطيب على رأس المسيح فالتلاميذ تذمروا وقالوا لماذا هذا الإتلاف فربنا يسوع قال لهم لا تزعجوه لماذا تزعجون المرأة سيبوها في حالها طيب ايه وفلوس ايه دلوقتي ده هي حاطة كل مشاعرها في الإزازة دي حيثما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا لها دي بقى مش قادرة تحط الطيب على رأس المسيح حطته على رجليه لكن يذكر لها ما فعلته لأنها مصحوبة بحب وباتضاع وبخجل وبتوبة وبإيمان وبكل حاجة حلوة لما الواحد يجي ربنا بيجي عنده ايه من المشاعر دي لانه هنلاقي المسيح ابتدى يدافع عنها مع ان ما حدش اتكلم كلهم محترمين ربنا يسوع لانه ما انتهرهاش هو حر انما كلهم جواهم صاروا على الموقف وبدون ما يتكلموا ربنا يسوع تصدر للدفاع عن هذه المرأة الخاطئة دافع عنها وطلعها أحسن من الفريسي ده معناه أن ربنا يسوع قبل توبتها على طول يا ترى احنا عندنا ايه من ده كله عندنا حتى السجود خلي بالكم هي سجدت عشان تيجي جنب رجليه معناها انحنت للأرض وحطت راسها في الأرض هل عندنا هذا السجود واحنا بنتوب هل عندنا دموع سخنة بتعبر عن حاجة جوه كده تفرح ربنا الواحد ندمان زعلان من اللي عمله فرحان بربنا مقدر صليب ربنا نفسه يروح السماء في اي مشاعر طالعة في دموع عندك ولا الدموع دي جافة ما- يعني ما تطلعش ابدا طيب كرامتك انت كانسان مستعد تحطها تحت رجلين المسيح ولا لسه عاوز تمشي رافع راسك ما هو فضل سمعان الفريسي رافع راسه بس ما خدش حاجه دخل المسيح بيته وخرج والفريسي ما تبش ويمكن هلك في الاخر طب خليك رافع راسك انما النتيجه وحش في الاخر الطيب هل الواحد فينا بيجي ربنا يسوع شاري طيب طيب يعني ايه يعني حاجه غاليه في حياتك مستعد تكسرها لربنا مش مستخسرها في رجلين ربنا يسوع له المجد العطاء الوقت ال- ال- الجهد ال- ايه الغالي اللي في حياتك اللي تقدمه تحت رجلين المسيح عشان تقول له انا بحبك وانا ما استاهلش الغفران وانا عشمان انك تسامحني ايه اللي ممكن تقدمه وانت بتقدم توبه هذه المرأة اجتمع عندها تذلل التوبة والسجود ودموع الحب النقية والكرامة تحت الرجلين و- وطيب غالي الثمن كل ده فرق مع ربنا كتير لما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي تلمسه وما هي إنها خاطئة الفريسي شايف المنظر قال ايه قال ده لو نبي لكن عرف دي مين هو يبدو ان ربنا يسوع مش من المنطقه قوي فيعني ما يعرفش سمعه الست دي ما هو الفريسي يعرف من ايه انما هي السمعه مشهوره الظاهر فكل اللي من الحته عارفين فالمسيح له المجد يمكن من مكان ابعد شويه ما يعرفش السمعه كانسان يعني في نظر الفريسي فقال طب ده لو نبي كان عرف ما كانش رضي تلمسه انها خاطئه خاطئه طبعا معناها زانيه ده اللي دار في الفريسي في داخله تكلم في نفسه ربنا يرحمنا احيانا بنكون كلنا جوه الكنيسه اقرب للفريسي منا للمراه الخاطئه للاسف يبقى الواحد بيبص حواليه بدل ما يتعلم من دموع التائبين او حماس المصلين او سجود الخاشعين يبتدي يقعد يقول ايه اهو ده اللي بيصلي ده طب ده نعرف انه بيعمل وبيساوي طب ما يمكن بيتوب حتى لو بيعمل وبيساوي بره انت عارف ما يمكن دي لحظة توبة تدخله السم اتعلم من دموعه ومن سجوده ومن صلواته بدل ما تقعد تنقده احيانا نقف موقف الفريسي وعشان كده اكتر حاجة تعطل النعمة في حياتنا الإدانة أكتر حاجة في مجتمع الكنيسة تمنع البركة وتطفي الروح إن إحنا ندين كل واحد أخوه إحنا مالنا ببعض ما تتمتع بالمسيح اللي جنبك وتتوب زي اللي بيتوبوا إنما تفضل تبص حواليك دي لابسة إيه وده جاي إزاي واللي جه متأخر واللي طب ما إحنا اتملينا إدانة واتملينا نقد بعضنا البعض ومحدش فينا واصل لدموع التوبة ولا سجود التوبة ولا تنهدات التوبة ولا الحاجات اللي بتفرح ربنا فأجاب يسوع الحقيقة السؤال ما كانش ربنا يسوع ده هو مجرد نقد جه في سمعان جواه والإدانة طالت المسيح نفسه خلي بالكم يعني مش دان المرأة بس ده دان المسيح نفسه وطلعه يعني مش نبي ويمكن يعني ما احترموش زي اللي سمعنا المرة اللي فاتت انه كان الفريسيين يلقبوا المسيح كإهانة محب العشرين والخطاة كأن واحد منهم يعني فهو أهان المسيح وأدان المرأة إنما ربنا يسوع له كل المجد الديان العادل بدل ما يحاكمه ويدينه لقيناه بيحايله يعني مين الديان هنا ده المسيح هو الديان انما سمعان خد دور الديان وطلع المسيح متهم ومعاه المرء الخطي فاجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء اقول لك طبعا ربنا يسوع له المجد كل الفضائل تجتمع فيه له كل المجد حتى لما يجي يقول حاجة يستأذن عندي شيء أقوله لك ممكن أقول حاجة تصوروا لما المسيح يستأذن يقول ممكن أقول حاجة تعلمنا ساعات الواحد يدخل في الناس ويقول اللي هو عاوزه وفين لما يكتشف ان الناس مش مستعدة تسمع في ناس على التليفون تتكلم نص ساعة من غير ما تسأل في أول التليفون ممكن أخد دقيقتين ثلاثة ممكن أقول حاجة طب ما تراعي وقت اللي حواليك أو ظروفه أو ساعات حتى الحاجات البسيطة دي تفوت علينا إنما ربنا يسوع بمنتهى التواضع يقول له عندي شيء أقوله لك فبيستأذنه لدرجة إنه رد وقال له قل يا معلم اداله الإذن والمسيح عارف إنه بيدينه إنما ده ما منعش إنه يتكلم معاه بمنتهى التواضع والهدوء والحكمة كان لمداين مديونان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50 وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا فقل أيهما يكون أكثر حبا له حكى له حكاية كعادة ربنا يسوع لما يبسط المفاهيم بحكايات بدون مثل لم يكن يكلمه فقال له اتنين مديونين لواحد واحد عليه مبلغ كبير 500 دينار واحد عليه عشر المبلغ 50 دينار لما لقى الاتنين غلابة مش هيدفعوا سامح الاتنين مفروض مين فيهم هيحبه أكثر فقال فأجاب سمعان وقال أظن الذي سامحه بالأكثر فقال له بالصواب حكمت برضه منتهى الرئة والاحترام صواب يا رب ده ما فيهوش ولا حاجة صواب ده راجل بطال ده عينيه كلها فساد كلها شر كلها إدانة ده هو من اللي انت قلت عليهم يعشرون النعناع والشبت ويبلعوا الجمل يصفون عن البعوضة ويبلعوا الجمل حياته كلها خطية تلاقي إنما ربنا بالتضاع قال له بالصواب حكمت صح برافو عليك طب أنت تقصد إيه ربنا يقول ثم التفت إلى المرأة كان أول مرة يلتفت إلى المرأة هي هي من وراه وتحت رجليه وهو وشه في وش سمعان والناس إنما بص عليها بقى التفت إلى المرأة أخيرا عشان يقول له أنا هتكلم عن الست دي اللي أنت بقى باصص عليها باحتقار وباصص عليا أنا كمان بتهمة وإدانة أنا أقول لك إيه موضوع الست دي التفت إلى المرأة وقال لسمعان أتنظر هذه المرأة أتنظر هذه المرأة يعني كيف تنظر إلى هذه المرأة أنت شايفها إيه شايفها إنسانة منحرفة وشايفها مديونة بكتير قوي وشايفها تستاهل جهنم أنا بقى شايفها حاجة تاني خالص شايفها أحسن منك وشايفها بتحبني أكتر منك وشايفها مضيفاني أكتر منك ومقدراني أكتر منك وعارفة قيمتي أكتر منك أنت شايفها إزاي كيف ننظر إلى هذه المرأة كيف ننظر إلى الخطاب أتنظر هذه المرأة وبدأ العتاب بقى إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي الواحد يقول له الله هو انت الحاجات دي بتفرق معاك يا رب احنا فاكرينك يا رب يعني الحاجات دي ما تفرقش معاك وربنا ما يفرقش معاه ماء الرجلين بس يفرق معاه ما وراء هذا التعبير كل حب ربنا يسوع بيرصده وبيقبله وبيفرح بيه قال له واجبات الضيافة العادية اللي بتتعمل لأي ضيف انت استخسرتها فيه ماء لرجلي لم تعطي كان عادة الضيوف كده يجي خدام في البيت ومعاه الطبق ده ويغسل رجلين الضيوف وعشان كده المسيح عملها يوم خميس العهد دي كانت عادة أي بيت يضيف مش هو اللي هيعمل كده سمعان إنما على الأقل واحد من عبيده كان لازم يقوم بالدور ده إنما حتى دي مرضاش يعملها له ده واضح إن سمعان الفريسي جاب المسيح يعزمه أنا مش بيحبه ده جاي بس منظر ان المسيح دخل بيته يسوع الناصري المشهور بتاع المعجزات دخل بيته انما هل بيحبه لا ما بيحبوش والمسيح له المجد ياخد باله وربنا يسوع يلقط الحاجات دي حاجات صغيرة انما تعبر عن حب ممكن الواحد يفاجئ ان ربنا بيقول له انت جيت عندي واقل حاجه ما رضيتش تعملها لي جيت بيتي آه، استخسرت تطلع حتى العشور قلت طب بعدين لما اخلص اللي ورايا دي حاجه صغيره وحاجه لزوم الضيافه حاجه يعني تتعامل مع اي حد ليه ما عملتش كده ماء لاجل رجلي لم تعطي أما هي شوف بالمقارنة فقد غسلت رجلي بالدموع فرق الدموع عن المية كبير قوي ما كانتش هتكلفك غير شوية مية وخدام من بتوعك وكنت هقبلها منك كتر خيرك إنما دي أنت ما عملتهاش هي اللي عندها عبيد ولا عندها مية هي عندها دموع وما استخسرتش دموعها في رجلي ومش بس كده ومسحتهما بشعر رأسها مقارنة كبيرة قوي قدام ربنا يسوع شوف دموعها وشوف شعرها عمل ايه وشوف انت دخلت عليا بعبد ومية وعاوزني اميز بينكم قد ايه سؤال المديونين دول يوضح لنا اكتر من مفهوم مهم اولا كلنا مديونين لربنا صحيح في واحد عليه كتير وفي واحد عليه قليل بس في الاخر كلنا نستاهل السجن كلنا نستاهل الحكم في حد في الدنيا مش مديون فرق سمعان عن المرأة الخاطئة ايه هو حجم الدين انما الاتنين مديونين وهنا القانون يس- يسرع الكل بدل ده ما سددش وده ما سددش الاتنين هياخدوا احكام انما اللي حاسس ان دينه كبير هيحس بقيمة الغفران ادي المعنى اللي حاسس ان دينه كبير وخطاياه كتير لما يحس برحمة ربنا تبقى كبيرة قوي في نظره لما يعرف ان ربنا بيقول له مغفورة لك خطاياك يعني افراج عن ملايين وبلايين انما اللي مديون بمئة جنيه هو حاسس انه يعني كانت هتتحل هي ما كانتش هتتحل هو برضه محتاج الغفران لكن هو مش حاسس بالدين فما عندوش حب معناته ايه الكلام ده معناه ان التوبه والحب متوازيين دايما اللي بيحب ربنا بيتوب توبه حاره والتائب توبه حاره بيحب ربنا قوي والاتنين دول ليهم واحد خط تالت متوازي هو حجم الخطيه او ادراكك بحجم الخطيه اللي هو التواضع يعني ايه يعني الحكايه مش قد ايه انت غلطت ما كلنا غلطنا وكلنا نستاهل جهنم انما كون ربنا بيرحمنا كل واحد هيحس ان رحمة ربنا دي غالية قد ايه وعلى قد ما هيحس هيعبر وعلى قد ما هيعبر هيبان حبه اللي هيعبر بصلوات طويلة واللي هيعبر بخدمة واللي هيعبر بعطاء بلا حدود واللي هيعبر بدموع لا تقف واللي هيعبر بتذلل وسجود واللي هيعبر باستهانة برأي الناس كل ده عند ربنا تعبيرات مرصودة ومقبولة معناها الشخص حاسس بالدين ومعناها الشخص مقدر الغفران ومعناها بيحب كتير وكأن أكتر سؤال, سؤال يشغل ربنا يسوع من يحب أكثر ربنا ده رومانسي أوي يعني قاعد في القعدة كل اللي شغله مين في القعدة دي كلها بيحبني أكتر يا رب أنت مش محتاج حب حد أنت اللي بتحب الدنيا كلها والناس كلها ومحب البشر الصالح ومحبتك بلا حدود إنما أكتر حاجة شغلة ربنا أو تفرق مع ربنا له المجد يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء كأن السؤال هنا لسمعان يا سمعان الفريسي أتحبني أكثر من هذه المرأة جاوب كده تطلع أنت لا ما تحبنيش خالص وتطلع هذه المرأة أحبت كثيرا وأحبت أكثر من كل اللي حواليه ويمكن سبقت التلاميذ في حبه وسبقت ناس كتيرة قوي في حبه فكل اللي شاغل ربنا بتحب ربنا قد إيه ودي أصلها مش كلام أديكوا شفت واحدة ما قالتش ولا كلمة إنما وصلت لربنا حب بلا حدود نرجع تاني للعتاب اللي بيعاتب بيه ربنا السمعان دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي أما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني كان عادة الناس الشرقيين تعرفين زي بلادنا كده مفيش مانع الرجالة تاخد بعض بالحضن في الاستقبال الحار ويبوسوا بعض يعني إنما حتى سمعان متأفف أو يعني مترفع إنه يقبل المسيح ما تنسوش إن يهوذا قبل ربنا يسوع وقبلة خانه فالقبلة تعبير حب وتعبير ترحيب ويمكن سمعان الفريسي عنده غرضين أوحش من بعض غرض يجامل المسيح عشان يكسب صيت وفي نفس الوقت مش عاوز يخسر الفريسيين اللي ما بيحبوش المسيح فلما يضيفوا لو خدوا بالحضن ورحب قوي هيخسر الفريسيين اصحابه اللي بيكرهوا المسيح فهو ايه مسك العصايه من النص لانه هو ملوش دعوه بالمسيح هو عاوز يرضي الفريسيين وعاوز كمان يكسب سمعه على حس ربنا يسوع فيش ولا غرض حلو عنده فمرضاش يرحب بربنا يسوع باهتمام بحب لا اهلا وسهلا كده خلاص طب امال دعيته ليه لو مش مش فرحان بيه انما ربنا يسوع حتى القبلات تفرق معاه يعني ايه القبلات زي اول كلمه يبتدي بها سفر النشيد النفس تقول لربنا ايه فليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر يعني ايه يعني الواحد يبقى عاوز يعني ياخد المسيح في حضنه او يبقى فرحان بربنا قوي كمان يقبله ده في تعبيرات يقولها داوود كلها حب ورومانسية يقول له أعظمك لأنك احتضنتني يقول لأن الرب يضمني يعني هو بيحس بكده أن ربنا بيحضنه القبلة هي كل تعبير حب انتوا عارفين في الطقس بتاعنا الكاهن بعد ما يخلص القداس قبل ما يتناول يقبل الذبيحة يبوس الاسباديكون اللي هو الجزء اللي هيتناوله أو مش اللي هو الرأس بتاع المسيح قبل ما ياكلوا يعلمونا لازم تبوس وأنا فوجئت إن في ناس عواجيز من اللي مذاكرين الطقس كده بدون ما يقروه بيعملوا كده تعبير تلقائي من بعض الناس إنه بيحب ربنا قوي بيحب المسيح قوي فرحان قوي إنه هياخد المسيح جواه فيقبله لما الواحد يقبل إنسان مريض أو إنسان مجروح ما هو بيقبل المسيح بيبوس ربنا يسوع لما بيخدم المسيح في الفقير والمريض والمعوق وال... طب ما كل دول المسيح قال كنت كنت كنت طب انت ما احنا مش حاسين اللي عاوز يبوس المسيح اهو موجود حوالينا كتير قال له قبلة لم تقبلني طبعا ربنا يسوع ما يقصدش القبلة في حرفها يقصد فين الحب فين الفرح فين الترحيب أما هي فمذ دخلت وساعات يقولوها مذ دخلت هي غالبا المسيح قعد قبل منها فتبقى مذ دخلت يعني من ساعة ما دخلت ما هي دخلت وكان المسيح قاعد فمن ساعة ما دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي ما بطلتش أتاري هو محاسس بكل حاجة هو يعني ساكت وما بيعلقش بس هو وصل له كل دمعة واصلة له وكل قبلة على قدم واصلة له حاسس بيه قال له دي لم تكف عن تقبيل قدمي انت عاوزني ما احسش بده كله بزيت لم تدهن رأسي برضه دي كانت عادة الضياف يدخل يدهن راسه بزيت والزيت أرخص من الأطلاب فأقلها كان شوية زيت زيت كده معطر خفيف الطيب أغلى قال له بزيت ما دهنتش رأسي أما هي فقد دهنت بالطيب رجلي يعني الطيب أغلى من الزيت والرجلين أرخص كتير من الرأس إنما هي ما تطولش الرأس جايبة طيب غالي لكن على قد الرجلين برضه قد دهنت بالطيب رجلي المقارنة دي تبكتنا يا جماعة الواحد بيستغرب إن في ناس تقول إيه كلنا قديسين في بعض ما فيش فرق قديس عن قديس بالراحة بس بالراحة ده ربنا يسوع هو بيفرق بين واحد وواحد بكم يحب عاوز تقول ماري جرجس اللي قعد سبع سنين يتعذب عشان خاطر المسيح يتساوى بواحد فينا ده يقف قدام ربنا في السماء ده يقول له يا حبيبي كم قبلة قبلتني وكم جرح جرحت عشاني وبطيب عطرت راسي بألامك كل السنين دي ألام حاجة كبيرة قوي لأن كلها تعني إيه أحب كثيرا ماري مرقس اللي اتسحل في شوارع اسكندرية عشان نقعد القعدة اللي احنا قاعدينها دي عشان كل مصر تبقى مسيحية في يوم من الأيام ماري مرقس اللي حب المسيح جدا وباع عمره عشانه ده مش هيتقال عليه أحب كثيرا ويبقى مكانه كبير قوي في السماء ازاي يوصل واحد انه يتطاول يقول كلنا زي بعض بالراحة شوية خليك متواضع احنا اقرب لسمعان من المرأة الخاطية خلينا نعترف بكده احنا سهل علينا نحاسب بعض وندين بعض ونقعد على كراسي الكتبة والفريسيين ونعلم انما كم واحد عنده مشاعر زي كده ودموع زي كده وتذلل وطيب وحب بزيت لم تدهن رأسي أما هي فقد دهنت بالطيب رجلي من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا غريب قوي بقى القول ده وجميل قوي قال له بقى بص هقول لك اللي انت مش فاهمه واللي انت مش عارفه وصدر القرار براءة لهذه المرأة الخاطئة أعلن المسيح الديان أنه قد غفرت خطاياها الكثير سمعها أحلى كلمة مستنياها طول حياتها كله اتشال قد غفرت خطاياها الكثيرة ليه؟ لأنها أحبت كثيرا طب ده احنا مش مطلوب كتير يعني مش هيتقال لك ادفع قد كده عشان خطاياك تتشال مش هيتقال لك صوم قد كده عشان خطاياك تتشال ورينا بتحب ربنا قد ايه عشان يشيل الحساب التقيل ده كله وكل واحد هيعرف يعبر عن المحبة دي بشكل انما اللي مش حاسس ان عليه حساب واقف في دين المسيح ومش طالب غفران ومش حاسس انه مديون ده غلبان ده اعمى لهم عيون يبصرون ولا يبصرون المسيح اللي عنده الغفران قدامك يا سمعان الحق قول اخطيت ارحمني الحق قول اديني غفران يمكن ما تلاقيش الفرصة دي تاني ده دي هتحولك من جهنم الى ال... الى الابدية خليك واعي زي الست الناصحة دي ابدا قد غفرت خطاياها الكثير قرار الهي لا رجعت فيه كل اللي فات خلاص اتشال لأنها أحبت كثيرا أحبت كثيرا طب يلا نحب ربنا بقى ما كلنا حسابنا تقيل على قد ما هنحبه على قد ما هيتشال والذي يغفر له قليل يحب قليل شوفوا اتضاع ربنا يسوع عاوز يقول له وانت بقى فبدل ما يقول له يا أخي ده انت لا عندك حب ولا عندك أي حاجة قال له الذي يغفر له قليل يحب قليل كأنك سمعان مش محتاج غفران كتير فعشان كده مش بتحب كتير هو ما بيحبش خالص وخطايا كتيرة قوي برضه إنما هو مش دريان الذي يغفر له قليل يحب قليل يعني إيه؟ يعني لو الواحد ما تابش توبة قوية عمره ما هيحس بربنا كفاية أكتر حاجة تدخل الإنسان في علاقة قوية مع ربنا هي التوبة أشهر قصص الحب اللي اتعلقوا بربنا يسوع هي قصص توبة إيه اللي خلى شاول ترسوسي بولس الرسول قصة توبة واحد حس يعني إيه غفرت خطاياه الكثيرة واحد يقول عن نفسه أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكن تعظمت نعمة ربنا علي جدا نعمة ربنا كبيرة قوي قوي ليه حاسس بالدين ايه اللي يخلي بطرس يسيب الصيد ويبقى صياد ناس ويطلع بطرس الرسول العظيم قصة توبة اخرج من سفينتي يا رب انا راجل خاطئ قصة توبة احنا مش مشغولين بالتوبة وعشان كده محبتنا لربنا رخيصة قوي سطحية قوي احنا بنبيع ربنا بسهولة وبنستخسر في ربنا الوقت والجهد و بنجامل نفسنا ونجامل الناس كلها على حساب ربنا وربنا ساكت زي اللي معزوم في بيت سمعان الفريسي ينتظر من يبلل قدميه بدموع ومن يمسح قدميه بشعر رأسه ومن يسكب طيب هو دول اللي بيفرحوه انما اللي قاعدين جايبين له شويه اكل عشان بس يقولوا نعرف ربنا الذي يغفر له قليل يحب قليل يبقى الواحد لازم يسأل ربنا كم يحب الله عاوز تعرف كم تحب الله خليك حط سؤال تاني كم تشعر بالمديونية اللي عليك كم تشعر بخطاياك كم تطلب غفران ومستعد تعمل ايه عشان الغفران ده مستعد تسمع اهانات من الناس عشان تسمع مغفورة لك خطاياك ده في ناس كتير قوي اول ما يحسوا انه هيبقى صورتهم هتتهز اتقال عليهم مدروشين هيسيبوا بقى الجو اللي كانوا فيه يراجعوا موقفهم هيقعدوا يقولوا عليا الظهر بقى عرفت سكة الكنيسة ويتريقوا عليا يبتدي يتراجع تتراجع قد كده المسيح رخيص تتراجع ايه ده انت رايح تطلب غفران هي دي حاجة رخيصة ما تسيب اللي يقول يقول ده كل اللي حواليك بيقولوا كلام وكلهم هيتنسوا هو مين طلع من القصة دي كسبان غير المرأة الخاطئة ومين هيذكروا التاريخ إلا المرأة الخاطئة إنما كل اللي اتريقوا كانوا عاملين فيها عظماء دول طواهم التاريخ وخفاهم وتظل المرأة الخاطئة أستاذة في التوبة معلمة للتوبة من غير ما نعرف اسمها وعلمونا الآباء القصص بالذات اللي ملهاش اسم حط اسمك مكانها فرصتك تحط اسمك مكان الست دي لأن أنا وأنت هي النفس الخاطئة اللي محتاجة تعمل ده كله الذي يغفر له قليل يحب قليل ثم قال لها مغفورة لك خطاياك لألا تكون ما سمعتهاش أو يعني مش واصلة لها المكافأة هو قال لها قد قال له هو قد غفرت خطاياها الكثيرة بس الأول مرة هيكلمها هي بقى قال لها يا بنتي مغفورة لك خطاياك يعني سمعها لها مرة تاني عشان يفرحها هو قال للراجل قد غفرت خطاياها الكثير وقال لها هي مغفورة لك خطاياك طبعا الجماعة دول لا شايفين خطاياهم ولا شايفين غفران فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي يغفر خطايا أيضا تاني خليكوا في الفلسفة بتاعتكم والكبرياء وخلي اللي عاوز ياخد غفران ياخد لسه العند لسه القلب الناشف ده لسه قساوة القلب ما المسيح هو اللي بيعمل كل المعجزات وهو اللي بيدي الغفران وهو اللي ليس له خطية محتاجين ايه تاني عشان تصدقوا انه ربنا انما المتكبر اللي مش شايف خطيته هو اللي بيتفلسف ويقول وده يطلع مين ده اللي بيقول مغفورة لك خطاياك انما هي بقى خدت الكلمة وجريت خلاص لقت الكنز اللي بتدور عليه لقت الجوهرة الغالية الكثيرة الثمن مش عاوزة حاجة تانية خلاص خدت الكلمة وجريت قال لها اذهبي إيمانك خلصك اذهبي بسلام ده من اتضاع ربنا نسب الخلاص ليها مش مثلا يقول يقول لها رحمتي هتخلصك او بصليبي هفديكي او دمي يكفر عنك ويغطيكي قال لها ايمانك خلصك ايمانها وهي فيها حاجة عدلة يا رب ده واضح انها يعني فيهاش حاجة عدلة ابدا ده فيها حاجة مهمة قوي ده هي عندها ايمان ان انا هديها غفران وهي جت بهدلت نفسها هنا ليه مش عشان وراها ايمان عندها ثقة ان انا رحوم ورؤوف وطويل الروح عندها ثقة ان انا املك قرار الغفران يعني عندها ايمان ان المسيح ربنا هي ما تعرفش تعبر عنه ما تعرفش تقول يعني ايه لاهوت المسيح زي الناس البسطة اللي بنشوفها ما عرفوش يقولوا الكلام اللي احنا بنقوله ده انما هي فاهمة بسذاجتها هو ده ربنا ولو قال مغفورة لك خطاياك خلاص اتشالت ومش عاوزة في الدنيا غير دي مغفورة لك خطاياك فقال للمرأة إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام لأول مرة الست دي هيبقى عندها سلام لأول مرة هتدوق يعني إيه سلام يمكن الدنيا كلها كلمتها عن السلام بس عمرها ما ضاقتها أجمل سلام سلام الغفران لما الواحد يطلع كده من الاعتراف أو من التناول وحاسس إنه نضف وحاسس إن خطاياه اتشالت ربنا شالها له وحاسس إنه سمع بودانه مغفورة لك خطاياك يلا اطلع بسلام ابتدي تاني بس ما توسخش نفسك لا تعود تخطئ أيضا لكن يبقى طالع عنده سلام السلام ده لا سلام قال إلهي للأشرار مفيش سلام في وجود الخطية فليظل سمعان الفريسي فيه كبرياءه وكل المتكئين في فلسفتهم الوحيدة اللي طلع عندها سلام هي التائبة اللي اتذللت وبكت انما خدت كل اللي هي عاوزاه خدت قرار غفران وخدت سلام يفوق كل عقل وخدت حرية من خطاياها وخرجت عشان تعيش قديسة ربنا تخدمه بقية حياتها الست دي بقى مليانة فضائل بالرغم انها مليانة خطايا صحيح مرأة خاطئة اسمها كده انما مليانة فضائل فضيلة او يعني اول حاجة تميزها الايمان وتاني حاجة تميزها الحب المسيح مدحها على دول مدحها على إيمانها اللي خلصها ومدحها لأنها أحبت كثيرا ثالث حاجة تميزها تعبيرات التوبة اللي قدمتها من أجمل قصص التوبة في الكتاب اللي عبرت عن التوبة بطريقة تميزها كامرأة وتميز كل نفس صادقة الحكاية أصلها مش كلام ده في واحد يقعد في الاعتراف ساعة انما ما يكونش عنده مشاعر توب وفي واحد يدخل دقيقتين ثلاثة ويبقى مش قادر يتكلم لكن خلاص كله بيطلع في دقايق وبيخرج كده زي الطفل اللي خارج من المعمودية الحكاية مش كتر كلام ولا تعبيرات منمقة لا ده الحكاية مشاعر وصدق القصة دي تؤكد أن ربنا يسوع له المجد هو الإله الحقيقي صاحب سلطان الغفران وهو الإله الحقيقي فاحص القلوب لأنه سمع سمعان بيقول إيه في سره وسمع المتكئون بيقولوا إيه في سرهم وسمع دقات قلب هذه المرأة الخطي وكل مشاعر دي بترد على الناس اللي بتقول ونعترف ليه على كاهن طب ما هو المرأة الخاطية كانت ممكن تتصور انها تتوب بينها وبين ربنا اللي في السماء ولا تحتاج أن تسمع بأذنها شيء إنما إن كان المسيح له المجد قيل عنه إنه صورة الله غير المنظور هو الله الذي نستطيع أن نراه جات لغاية عنده وأحرجت نفسها قدام كل الناس عشان تسمع بودانها مغفورة لك خطاياك في واحد يقول ونحرج نفسي ليه تحرج نفسك لو كنت صادق في التوبة مش هيفرق معاك الإحراج مش هيفرق معاك لو انت صادق في توبتك مش هتسأل أبونا هيسمع إيه ده كان زمان ممكن تقول قدام كل الناس ده هي قدام كل الناس اعترفت بس من خلال الدموع دموعها شهدت عليها قدام كل الناس إنها امرأة زانية أمال بتبكي كل البكاء ده ليه ما هي اعترفت أهي واعتراف إيه أثبت عليها كل التهم كل ده مش مهم عندها المهم تطلع بمغفورة لك خطاياك اللي بيهربوا من الاعتراف لسه زي المتكئين اللي قاعدين قدام المسيح بيتفرجوا على الناس اللي بياخدوا الغفران وبيتمتعوا بالتوبة وهم رجل على رجل ويقولوا أصلها إنسانة شريرة طب وأنا وأنت مش أشرار وأنا وأنت مش مديونين طب دي عرفت تحب ربنا وتخطت المنطق والعقل والفلسفة والكبرياء وحطت راسها في الأرض وقالت أنا عاوزة غفران وخلاص بأي تمن مش مهم رأي الناس خالص مش مهم يسمعوا عني إيه المهم ربنا يقول لي مغفورة لك خطاياك ربنا اداها اللي هي كانت عاوزاه لأنها أحبت كثيرا وآمنت جمعت الست دي الست دي ثلاث أعمدة المسيحية يقول معلمنا بولس الآن يثبت الإيمان والرجاء والمحب هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحب طوباك عندك إيمان تمام وعندك رجاء في رحمة ربنا تمام وعندك محبة كتيرة قوي وأعظمهن المحبة في نظر ربنا خدت اللي هي عاوزاه يا ريت لو الواحد فينا يحاول يصلي القصة دي مع الإقبية اللي بيسهروا للساعة 12 يقروها كده بالليل زي ما الكنيسة حددت لنا الخدمة التانية في صلاة نص الليل فهم الكنيسة بقى من جمالها عشان بتحس بالحاجات دي ترد على الكلام ده تقول ايه اعطيني يا رب ينابيع دموع كثيرة كما اعطيت المرأة الخاطئة واجعلني مستحقا ان ابل قدميك اللتين اعتقتاني من طريق الضلاله واقدم لك طيبا فائقا واقتني لك عمرا نقيا بالتوبه كي اسمع انا ذلك الصوت المملوء فرحا ان ايمانك خلصك. شوفوا بقى جمال القديسين اللي كتبوا الكلام ده حولوا القصه الى صلاه. قالوا له يا رب احنا كمان مرأة خاطئة احنا كمان عاوزين من ده عاوزين كل ليلة كده نبكي على انفسنا ونتمتع بالكلمة بتاعت مغفورة لك خطاياك عاوزين احنا كمان نقدم لك طيب غالي من كل حاجة غالية في حياتنا لعلك تعطينا هذا الغفران الجميل ربنا يدينا كلنا ان احنا نتمتع بتوبة حقيقية لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد